بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله قبل ما نلتقي أحب أدعو لمرضى المسلمين بأدعو لوالدي ولأختي الحاجة سوير المصري وأستاذنا الحبيب الحاج نبيل فارس والحاجة ابتسام عبد السلام والحاجة سومة محمود ووالدة مخرجنا الجميل الأستاذ كريم السويفي والأستاذ أحمد ياسر يوسف وابني نور الدين محمود وجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين في كل مكان أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وبندعو لموتى المسلمين أولا بأقدم عزائي وعزاء كل مسلم على وجه الأرض بل وكل المصريين وأقدم عزاء قناة الناس لإخواننا وحبايبنا في حادث أطفالنا للمرة الثانية أقدم العزاء في حادث أطفالنا الغاليين في مدينة أسيوط العامرة وأقدم عزاء أيضا للأخويا الدكتور حازم شومان في وفاة والدته وأقدم عزاء أيضا للدكتور ياسر يوسف في وفاة ابنه محمد وبنقدم عزاءنا لكل أطفالنا في سوريا وفي غزة وفي كل مكان وفي مصر نقدم عزاءنا في كل من مات أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة اللهم آمين يا رب العالمين عشان كده حلقة الليلة دي أنا كنت سأقدم حلقة معينة النهاردة كنت كنت سأقدم الدروس والعبر من عاشوراء ويعني ولكن باتصال لمخرجنا الحبيب الأستاذ كريم السويفي اتصل به أحد الذين فقدوا خمسة من أولادهم في حادث أسيوط أسأل الله عز وجل أن يصبر قلبه وأن يربط على قلبي وعلى قلوبهم أجمعين يا رب العالمين فعلى طول اول ما سمعت هذا الكلام وتاثرت الحقيقه بانه هو قال لي يعني ان هو ذكر في كثير من القنوات وانا ما كنتش سمعت هذا بالمره انه يعني تكلم في ان هؤلاء الدعاة ومنهم الشيخ محمود المصري كانوا سبب صبرنا على هذا الحادث فربنا يا رب يصبرهم ويثبتهم فقلت نعم النهارده درس يعني عزاء لمن مات له حبيب اي انسان بقى في الدنيا بقى سواء كان في حادث اسيوط او كان في غزه او كان في سوريا او كان في مصر او كان في اي مكان عزاء لكل من مات له حبيب واسال الله عز وجل ان يرحمهم جميعا وان يلحقنا بهم يا رب العالمين في الفردوس الاعلى في البدايه يا حباب قلبي عايز اقول الله عز وجل لطيف بعباده سبحانه وتعالى لطيف بعباده لا يستفيد شيئا من عذابنا قال جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فالله لا يبتلينا ليعذبنا وإنما يبتلينا ليهذبنا ويقربنا وأنا أسأل حبايبي سؤال بسيط جدا جدا لو أن المولى عز وجل رزقنا جميعا المال والزوجة والأولاد والصحة وراحة البال والمناصب وظللنا هكذا فضلنا على طول كده في صحة وعافية ورخاء وأولاد وأموال ويعني وسعادة الدنيا كلها ماذا سينقص من خزائن الله ولا حاجة أليس الله قادرا على ذلك قادر بفضل الله سبحانه وتعالى فديه يعني والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيت ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم فالقاعدة الأساسية اللي بننطلق من خلالها في حلقة النهاردة وعايزينها تبقى قاعدة في حياتنا يا جماعة ان الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى في حكم للابتلاء طبعا في حكم للابتلاء حكم نعرفها وحكم لا نعرفها يعني حكم قد يطلعنا المولى عز وجل عليها لكن في حكم احنا ما نعرفهاش لكن يقينا الله حكيم الله لا يفعل شيئا إلا بحكمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها ومش لازم كل الحكم نكون عارفينها لأن أقدار ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم نتائجها ولا يعلم سببها إلا الله سبحانه وتعالى يعني يوم القيامة من أقدار المولى عز وجل إن فلان ابنه مات وفلان فقد ثروته وفلان فقد صحته يمكن الإنسان لما يصبر ويحتسب هو مش شايف الثمرة ومش شايف النتيجة وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه البيقي بإسناد حسن يقول يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قردت في الدنيا بالمقاريد يعني الإنسان اللي هو ربنا اداله عافية في إنسان بيفتخر بعافيته يقول لك عمر ربنا ما ابتلاني عمر ربنا ما عمر حتى ما خلعت سنة عمر ما جاني صداع ما تفتخرش تفتخرش بهذه الأشياء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم اوعى تفتكر أن ربنا بيبتلي الإنسان ده لهوان الإنسان على الله وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس بلاء صلى الله عليه وسلم وهو اللي قال كده أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه طب معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عن فضيلة الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحاج حمادة من الصعيد واللي لسه كنت بكلمكم عنه أسأل الله عز وجل أن يصبره وأن يربط على قلبي اللي هو فقط خمسة من أولاده في حادث الصعيد في حادث أسيوط ف يعني بنعز حضرتك يا حاج حمادة وكل من يعني كانوا في هذا الحادث
حياتك الباقي يا فضيلة الشيخ حياتك الباقي يا فضيلة الشيخ أنا والله يعني أنا أنا قلت لك كلمة صدق وحق يمكن سمعتني على التلفزيون قبل كده ولا لا أنا استقبلت والله الحدث أنا ما, ده ما بس- سمعت أنا وصلني من الأخ الكريم والله أنا استقبلت الحدث ده يعني بالصلاة والصبر يمكن ربنا صبرني ويعني ويعني بالصلاة والله العظيم الله.
ورضيت يعني أنا أنا راضي قبل ما أكون صابر الله يبارك فيك والله زي ما أكلم لأن أسمع سمعت من فضيلة الشيخ يمكن ريحني الشيخ محمد حسان قال لي والله مقام الرضا أعلى من مقام الصبر نعم نعم ربنا يبارك فيك يا رب انا بعد اللي سمعته من حضرتك ومن الشيخ محمد فضيله الشيخ محمد حسان ومن بعض العلماء في مصر نعم كنت اتمنى ان عيالي يموتوا من زمان عشان يبقى لي ايه مكانه في الجنه ربنا يبارك واكلمك فيك.
بصدق والله نعم نعم ربنا يبارك لك حاجة حمادة وأنا عايز أقول لحضرتك يعني هو فعلا تثبيت من الله سبحانه وتعالى أحيانا الإنسان ممكن يبتلى في في ولد واحد ولا يصبر ولا يحتسب لكن انت كون ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يحطك في المقام دوت انك تبتلى هذا البلاء وخمسه من اولادك و- و- وحفظت قرآن و- وتبتلى مثل هذا البلاء فده يعني أنا أبشر حضرتك على الهواء إن ده ل- لقدر حضرتك عند الله سبحانه وتعالى وإلا فغيرك ممكن يفتن إنما هذا لقدرك عند الله سبحانه وتعالى ربلا اللي بيثبتك لا والله سبتهم عند الله شهداء يعني باذن الله, الله تعالى يبارك والله لك.
يكون شفعاء لنا وللمسلمين جميعا وإن شاء الله ستسمع كلام الإلهي تعرف من خلاله إن إن شاء الله بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى إنك تلاقي الخمسة مستنيينك على أبواب الجنة الثمانية ان شاء الله وان يخ- ياخدوا بايدك الى الجنه حاج حماده اللهم آمين.
والحاجه الثالثه ان شاء الله اللي بيموت له واحد بس بيتبني له بيت في الجنه اسمه بيت الحمد اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يامر ملائكته ان هم يبنوا لك خمس بيوت اسمهم بيت الحمد ربنا يا رب يتقبل منا ومنك يا رب وعزائي لكل احبابنا من اهل اسيوط وقلوبنا معاهم ودول اولادنا اللي ماتوا فاسال الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يربط على قلبك وعلى قلوب إخواننا اللهم آمين.
وأحبابنا من أهل أسيوط وعلى وعد إن شاء الله ب- بزيارة قريبة حضرتك تقريبا آه، أوقفت أرض عشان تتعمل آه، معهد تقريبا هو انا ممكن على الهوا كده يعني اتفضل.
بسرعه عشان اعرف حضرتك يمكن الحلقه دي خصصتها لشهدائنا الله يعني انا مش عارف ربنا يبارك لك في اللي انت بتعمله من الله يبارك اجل المسلمين انا يمكن ناس كتير عارفه ان انا شغال في امن الوطني كنت شغال في امن الدوله والناس بتستغرب الصبر والايمان ده معموله وتقول والله والله سبحان ان في الله ناس تحمل كتاب الله في جميع الاجهزه فيها ناس محترمه جدا وفيها ناس مؤدبه بتاعت ربنا وهنصلي ومسلمين زيكم إن شاء الله ربنا يكرمك والله زي ما كلامك يا فضل الشيخ والحمد لله يعني احمد ربنا انا تبرعت بكل الارض اللي عندي بتاعت ابني ما شاء الله.
اصل الفلوس هنعمل بيها إيه يا عم الشيخ لا.
الله يكرمك فاهمني واتبرعت بكل فلوسي الشخصيه ان انا ان شاء الله اتحط في المعهد وفي الاعمال الخيريه ما شاء وطلبت الله.
من السيد وزير الداخليه ان عادي ممكن يستقيل يا اما يسيبوني للاعمال الخيريه اللي انا ان شاء الله باذن الله هقوم بيها في القريه وفي القرى اللي حوالينا باذن الله تعالى ربنا يأجرك يا رب وأنا إن وأنا- شاء الله يا حاج حمادة عند الافتتاح إن شاء الله هكون مع حضرتك إن شاء انا الله كنت اتمنى اتمنى انك تيجي تحط حجر الاساس على عيني على عيني إن شاء اتمنى الله اتمنى من ربنا احنا لسه قاعدين هنروح عند الاستاذ المحافظ بكره إن شاء الله.
واحتمال يعني الاسبوع ده الاسبوع الجاي نشتغل فيه وطبعا انت عارف ظروف البلد اللي فيها طبعا ومش ربنا هنقعد يسلمك.
ننتظر الحكومه تبني لنا ان شاء الله بالجهود الذاتيه بتاعتها الخير في إن البلد شاء الله.
القريه القرى الصغيره على قدنا اللي عنده طوب ورمله ما شاء وزلط نعم.
وهنحاول نعمل حاجه للدين بتاعنا انتوا والشريعه اهل الخير يا الإسلامية حاج بإذن حماده الله.
انتوا الله اهل يبارك الخير في فضيلة الشيخ.
واهل الله يبارك اسيوط ناس افاضل وناس يعني ربنا انا جيت يبارك عندكم قبل كده اديت محاضره في جامعه اسيوط واهل اسيوط واهل الصعيد اهل خير ربنا يبارك فيكم يا رب ربنا يبارك.
العالمين وربنا ياجرك ان شاء الله يعني وال- يكون والحاجة صدقه يمكن- جاريه ليك ولاولادك ان شاء الله اللهم ربنا يحفظك وللمسلمين ان شاء الله باذن الله تعالى لجميع الم...
والمسلمين كلهم.
يعني اقصد يعني يعود الخير بتاعها الثواب بتاعها عليكم والنفع ان شاء الله لعامه المسلمين الله يجورك حاج حماده وانا سعيد باتصال حضرتك وقبل ما اقفل مع حضرتك والله اتفضل.
كمان مره قلت في جميع الاعلام انت السبب والشيخ محمد حسان في دخول عيال الازهر ما شاء الله الشريف ما شاء الله لما كانوا بيتفرجوا على حضرتك وهم اطفال ما شاء الله وحبينك جدا واخر مره يمكن تقريبا كنت جاب تصوير كده والله والله كانت بنت الله يرحمها ريم اللي في سنه خمسه الله كانت يرحمها.
حافظه تسع اجزاء من القران وقال كبابا الحق الشيخ محمود اشتغل والله والله سامع بكلمك ما شاء الله
يعني انا مهما اقول لك يا فضيله الشيخ الله يبارك لك فيهم يا رب الله يعني يرحمهم ربنا يبارك لك ويوسع.
كنت اتمنى عشان كانوا يحبوك فيعني اتمنى تيجي تحط لي حاجه على الاساس في اي اتمنى وقت يا رب تبلغني.
يعني اتمنى في حبهم ليا ان هم يوم القيامه بقى يشفعوا لنا ان شاء الله ما ان باذن الله ما ما نخش حد معاهم عارف.
الجنه ان شاء الله من طول ما بيحبوك هتقابلهم في الجنه وتكون معاهم باذن الله يا رب العالمين احنا وانت وجميع المسلمين يا رب العالمين ربنا ويا رب يبارك لك.
كل الحاضرين والسامعين و- يعني ربنا يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى وبشكرك حاج حماد على اتصالك الجميل دوت وعلى كلامك الرقيق الله يبارك في عمرك يا رب ويصبرك ويثبتك انا اذكر يا جماعه ان كان احد الدعاه في يوم من الايام بيحكي لي على منظر عجيب جدا كان رايح احدى المحاضرات وبعدين قالوا له ممكن يا شيخنا بعد المحاضرة مباشرة عايزينك في زيارة كده إنسانية لواحد يعني عنده أزمة يعني لا تتخيلها طيب خير يا جماعة وقالوا له بس كلمتين بساط منك كده لن يستغرق الأمر أكتر من خمس دقائق أو عشر دقائق لأن الرجل أصلا لا يتكلم فمحتاجينك بس فخلص المحاضرة فقال لي وركبت مع الإخوة ورايح لهذا الرجل علشان نكلمه كلمتين نصبره ون... يعني ربنا يجعلنا سبب في ثباته فبيقول لي فإذا بي أفاجئ إن الرجل دوت رجل آه، يعني رجل غني جدا وعنده قصر كبير جدا في الرياض وبعدين آه، آه، الرجل ده كان عنده آه، كان متجوز وكان مخلف 11 ولد وبنت أصغرهم بنت عندها سنتين وأكبرهم ولد عنده 23 سنة فربنا قدر ان هو مشغول في تجارته ففي يوم من الايام كان في فرح لواحد من قرايبه فقال لي ابنه الكبير حبيبي ده المفتاح بتاع العربية عنده عربية سوبر بان ضخمة كده جيمس كده فقال له خد المفتاح العربية وخد والدتك وخد اخواتك العشرة كلهم يعني هم ال11 ركبوا قال له وروح في يعني مناسبة زواج قريب ليا وادي الهدية اللي هتديها له واعتذر له بالنيابة عندي لان انا مشغول جدا قال له حاضر يا والدي فراح الشاب دوت خد مفتاح العربية وركب هو وأمه وإخواته العشرة معاه ويقدر ربنا قبل ما يوصلوا لمكان الفرح بحوالي 20 كيلو تتقلب العربية والكل يموت تخيل زوجته وولاده ال11 يموتوا ويوصلوا الخبر طبعا انا مش قادر اقول لحضرتك طبعا متخيلين واحد فقط يعني مش مثلا عنده 11 ولد ماتت حتى سبعه وبقي مثلا اربعه مات اربعه وبقي سبعه ال 11 ماتوا وزوجته ماتت ما بقالوش حد في الدنيا الرجل ما كان منه الا ان ربنا القى على قلبه صبر عجيب جدا ورضا عجيب جدا فما كان منه الا انه رفع ايده للسماء وقال اللهم لك الحمد انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها لكنه بعد ذلك بسبب الصدمه العصبيه اللي حصلت له ظل صامتا وبينظر الى السماء وهو يبكي ولا يتكلم فرجل الشيخ راح قعد يتكلم معاه وذكره بالله وذكر له الثواب الصبر إلى غير ذلك والرجل متقبل ويبتسم ولكنه لا ينطق ولا يتكلم من هول الصدمة فالإنسان أحيانا بيتصبر ويتسلى بي بي مش بيفرح في بلاء الآخرين أعوذ بالله إنما بيتصبر ويتسلى بأنه ما فيش حد في الدنيا ابتلي إلا وفي واحد أشد بلاء منه سيدنا عروة بن الزبير لما ابتلي بقطع رجله ابنه مات في نفس اللحظة فلما فاء فقالوا له أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم لك الحمد إن كنت قد أخذت فكم أعطيت وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت وراح مقدم النعمة قبل النقمة من أدبه مع ربنا قال أعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا وأعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا فالحمد لله حتى ترضى والحمد لله إذا رضيت والحمد لله بعد الرضا خد بالك بقى قال فلعمرو ما فلعمرو كما كف ما, ما مددت يدي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي يعني أنا والخنساء كانت بتقول ايه كانت اخوها رجل كافر حتى ما كانش مسلم فلما مات فبقت تبكي عليه لمده سنه تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا واذكره بكل غروب شمسي ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي يعني لولا ان في ناس تانيين اخواتهم ماتوا زي ما انا اخويا مات انا كنت قتلت نفسي فالانسان بيتعزى بمصائب الاخرين واسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يربط على قلوب اهلنا واحبابنا من اهل اسيوط الغاليين على قلوبنا ويربط على قلوب إخواننا وأحبابنا من أهل سوريا وإخواننا وأحبابنا من أهل غزة وأهل فلسطين يا رب العالمين يعني احقن دمائهم يا رب العالمين وتعالوا نكمل درس الليلة دي حكم كثيرة جدا للابتلاءات زي ما قلت لكم أحيانا حكمة ممكن الإنسان يعرفها أحيانا حكمة لا يعلمها لكن في النهاية المولى عز وجل هو الحكيم سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل شيئا الا بحكمه سبحانه وتعالى وفوق ده كله بقى كمان واللي, واللي يعني اللي لازم ما ننساهوش ابدا ان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لله ارحم بكم من رحمه الام بطفلها الرضيع كان ايه السبب ان النبي قال الجمله ديت حديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات جاءت امراه من الكافرات بتبحث كانت في السبي وكانت بتبحث عن طفلها الرضيع فلما وجدته القمته ثدياها وبدات ترضعه ثم بكت لان هي فرقت ابنها فتره ثم بكت فنزلت دموعها على خد الطفل فلما نزلت دموعها على خد الطفل قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه اترون هذه الام ملقيه ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله قال فوالله لله أرحم بكم من رحمة هذه الأم بطفلها يا سلام ربنا رحيم بينا ربنا رحيم بينا ولطيف بينا احيانا يا جماعه بيكون الانسان يعني شوفوا دي من ضمن حكمه حكم البلاء ان ممكن يكون عندي ذنوب والذنوب دي انا مش عارف اتوب منها او ما خطرش على بالي ان اتوب منها ابتلى ببلاء معين فارجع الى ربنا سبحانه وتعالى اتوب الى الله سبحانه وتعالى وربنا يغفر لي ذنوبي ويكفر عني سيئاتي بهذا البلاء الحاجة التانية طيب ربنا كتب لي درجة معينة في الجنة أنا مش عارف أوصلها بأعمالي لأن أعمالي على قدي خد بالك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم وابن حبان بإسناد حسن إن الله عز وجل لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها الله عجبني أول حاجة حمادة لما بيقول لي والله أول حاجة استعنت بالله سبحانه وتعالى ثم بالصلاة جميل لأن ربنا قال كده واستعينوا بالصبر والصلاة خد بالك استعينوا بالصبر ايه والصلاة ان الانسان يصبر ويصلي اسجد ارجع لربنا مالكش غيره مالكش غيره الانسان لما يتحط في اي مأزق يحط حط في اي بلاء على طول يقينا كده قلبه موصول بالله يا رب مالكش غيره يقول يا رب ويكثر من الاستغفار ومن حمد الله سبحانه وتعالى ثم يخر ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى لان ملناش غيره لان ربنا قال واسجد واقترب انا بقرب منك يا رب لاني ماليش غيرك ومحدش احن عليا منك يا رب فانا يعني ماليش غيرك اللي يربط على قلبي هو انت يا الله سبحانه وتعالى ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين إن لله مئة رحمة أنزل رحمة واحدة يترحم بها الإنس والجن والطير والوحش حتى إن الدابة لا ترفع حافرها عن والدها خشية أن تؤذيه فإذا كان يوم القيامة رفع الله رحمة إلى تسع وتسعين رحمة حتى يتطاول إبليس ويظن أن رحمة الله ستسعه شوف تخيل من كثرة الرحمات حتى إن أحد السلف كان يقول كلمة حلوة أوي بيقول رحمة واحدة أنزلها الله عز وجل في الدنيا فكان حظي منها أو نصيبي منها الإسلام واتباع نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كانت يوم القيامة وكانت 99 رحمة فإني لا أرجو رحمات لا تخطر على قلب بشر أو والله العظيم ولذلك شوف في مشهد حتى الشفاعات يوم القيامة إن المولى عز وجل لما الناس تروح للأنبياء لآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم يطلبوا منه الشفاعة في بدء الحساب فقط مش في دخول الجنة والكل يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإن فعلت كذا أو فعلت كذا وتتنوع بقى ما بين الأنبياء وإلا إلا النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما طلبوا منه قال أنا لها أنا لها وراح شفع في بدء الحساب صلى الله عليه وسلم خد بالك بقى في عز ما الانبياء بيقولوا ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله أذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثمن شفاعات وأذن لكل نبي بشفاعة وأذن لكل ملك بشفاعة وأذن لكثير من المؤمنين بالشفاعات ثم قال جل وعلا والحديث رواه البخاري ومسلم قال شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون وارجع بالله عليك للفظ الحديث عشان تشوف اللي بقوله ده ثم قال جل وعلا وبقيت شفاعة أرحم الراحمين الله ده في عز إيه اوعى تنسوا إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله بس خد بالك ربنا قال إيه بقى قال ورحمتي سبقت غضبي وقال في حديث تاني ورحمتي غلبت غضبي يا سلام يعني حتى في عز الغضب ربنا بيقول رحمتي هتسبق غضبي طب ممكن تسبق وما تغلبش يوم قايل في حديث تاني قدسي ورحمتي غلبت غضبي مش هتسبق غضبي وبس لا وهتغلبه في عز ما انا غضبان المولى عز وجل بيقول كانه بيقول في عز ما انا غضبان على اللي انتوا عملتوه وعلى المآسي والمعاصي واللي انتوا عملتوه ده كله ورغم ذلك ببشركم ان رحمتي هتسبق غضب عليكم ورحمتي هتغلب غضبي وفي النهاية هأذن لكم بكل الشفاعات ديت وبعد ما الشفاعات دي كلها تقام ده كفايه شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده في شفاعة كمان للقرآن والصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة شوف قد ايه فيقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان والحديث رواه الترمذي والطبراني في الكبير بسند صحيح تخيل فكان كفاية شفاعة النبي لكن لا شفاعة النبي شفاعة القرآن خد بالك شفاعة ال ال ال ال الأنبياء شفاعة الملائكة شفاعة المؤمنين والمولى عز وجل مع كل الشفاعات وكل الرحمات دي كلها يقول لا مش كفاية أنا مش راضي عن كل الشفاعات ديت مش مش راضي عن الشفاعات يعني يعني مش كفاية الرحمات ديت أنا عايز أزودهم من رحمتي شفت قد إيه الرحمة شفت قد إيه رحمة ربنا عشان ما حدش يسيء ظن بالله أحيانا بيكون في في موقف معين تقول مش ممكن مش ممكن العذاب اللي أنا فيه ده مش ممكن ما حدش شاف البلاء اللي أنا شفته ده ده من حب ربنا ليك والله بس أنت ارضى عن ربنا أنت خليك صابر ولو ان الرضا منزله عاليه قوي قوي قوي يعني لا ينالها الا ناس معدودين على الاصابع لكن الرضا عشان عشان هو منزله عاليه قوي شوف من رحمه ربنا برضو لم يجعلها واجبه علينا وانما جعل الرضا مستحبا والصبر عشان نقدر عليه كلنا جعله واجبا يبقى الصبر واجب والرضا مستحب شوف بقى رحمه ربنا يا سلام والله لما اقعد اكلمك عن رحمه ربنا أنا أقسم بالله العظيم لو قعدت أفتح في موضوع رحمة ربنا والله العظيم ما أخلص من دلوقتي لحد ما أموت. شوف قد إيه؟ بلاش لحد ما أموت ما أنا ممكن أموت بكرة. لا ده أنا ما أخلصش فيها من دلوقتي لحد يوم القيامة. عشان أقعد أكلمك عن رحمة ربنا. أحيانا أقعد أتأمل كده في آيات القرآن وأحيانا أقعد أتأمل في الأحاديث والله العظيم أقول سبحانك يا رب ما أرحمك إيه ده كله؟ يعني يعني يعني إيه الرحمة دي كلها؟ الواحد احيانا بيستحي من نفسه من كثرة ما يرى من رحمات الله سبحانه وتعالى في عز ده كله ربنا يقول ايه شفع الانبياء والملائكة وشفع ثم يقول وبقيت شفاعة ارحم الراحمين هيعمل ايه ربنا سبحانه وتعالى ماذا سيصنع الحق جل وعلا الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى فيقبض قبضة من اهل النار القبضة دي قد ايه قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يقبض قبضة من أهل النار ثم يلقيهم في نهر عند مدخل الجنة يقال له نهر الحياة فيدخلون النار وقد امتحشوا ده لفظ الحديث يعني صاروا فحما من كتر ما ربنا عافينا فيكم من كتر ما اتحرقوا في النار صاروا فحما فيخرجون من النهر كأنهم اللؤلؤ المنضود وشهم ما شاء الله منور ومفيش بقى لا حرق ولا أي حاجة وفي رقابهم الخواتيم فإذا دخلوا الجنة قال أهل الجنة أول ما يشوفوهم يعرفوهم يقولون هؤلاء عتقاء الرحمن من النار دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه الله عشان كده قلت لحضراتكم قبل كده من المحن تأتي المنح أحيانا الإنسان يا جماعة في حياته يبتلى ابتلاء شديد جدا ويكون بعد البلاء ده فتوحات فتوحات فتوحات لا تخطر على قلب بشر اه والله العظيم انا جربت جربت من, من عشر سنين مر مريت ببلاء شديد قلت خلاص هذه نهايتي خلاص انا انتهيت خد بالك ده, ده كلامي أنا النفسي إنما فيما بيني وبين ربي لا لا لا لا لا ربنا رحيم مش ممكن مش ممكن أكون انتهيت ربنا ما فيش ما فيش أرحم منه سبحانه وتعالى فلما بكلم واحد من حبايبي المقربين إلي جدا الله يبارك في عمره فلما بحكي له فقال لي أبشر والله العظيم ما أنسى الكلمة قال لي أبشر ستأتي الفتوح إن شاء الله إن شاء الله ستكون عندك فتوحات لا تخطر على قلب بشر قلت سبحان الله فتوحات من هذا البلاء قال لي أيوة لما يشتد البلاء قوي قوي كده يا شيخ محمود بيأتي من بعدين فتوحات لا تخطر على قلب بشر حاج حماد عايز أقول لك حاجة بعد بلاءك في ولادك الخمسة كان من أكبر الفتوحات اللي ربنا أكرمك بيها إن أنت توهب مالك وأرضك لله خد بالك أنت ممكن وولادك عشان كنت تبخل ما كنتش تعمل الخطوة دي لكن عملتها لأن ربنا بيفتح لك بأبواب الخير مش أنت احتسبت أولادك عندي وخد بالك طب أنا بقى هديك بقى فتوحات وأفتح لك كل أبواب الخير وإن الله إذا أحب عبدا إن الله إذا أحب عبدا استعمله حديث رواه الترمذي بسند صحيح قيل كيف يستعمله يا رسول الله قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه الله فمن المحن تأتي المنح سيدنا يوسف عليه السلام لما تقرأ قصته وأنا درست لكم هنا في 30 حلقة بفضل الله سبحانه وتعالى برنامج من أجمل البرامج اللي قدمتها في حياتي يوسف الأحلام كان كان هنا على قناة الناس هذه القناة الجميلة المباركة خد بالك فيوسف عليه السلام اترمى في البئر خد بالك وكان معرض ان هو يموت وبعد كده لما ربنا يكرمه بعد كده يشتريه عزيز مصر ويقيم عنده ويصبح هناك عايش معزز مكرم في هذا القصر زوجته تريد منه ان يفعل وبعدين يخش السجن كما تعلمون ثم بعد ذلك يخرج من السجن كالذهب الصافي ليكون عزيز مصر تخيل شوف في عز المحن دي مين يقول الكلام ده اللي يقرأ قصة سيدنا يوسف هو ما يعرفش حاجة عنها خالص مرة يقول خلاص هو انتهى كده خد بالك أمنا عائشة تتهم في عرضها وهي النقية التقية التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي ورغم ذلك تنزل براءتها من عند المولى عز وجل في آيات تتلى إلى يوم القيامة إن أنا كل ما أقرأ سورة النور أقرأ فيها براءة أمنا عائشة فأصبحت براءتها قرآن يتلى إلى يوم القيامة من المحن تأتي المنح الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة يبتلى في محنة خلق القرآن ويعذب عذابا شديدا حتى كاد أن يموت من شدة العذاب ورغم ذلك يخرج من هذه المحنة وهو إمام أهل السنة والجماعة الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة يرمى في السجن وبعض الناس عياذا بالله من حقد بقى العلماء في عصره عليه يعني وشوا به إلى السلطان فسجنوا والإمام ابن تيمية في حياته الطويلة دي سبحانك يا رب اتسجن 18 سنة لكنها متقطعة يعني ست شهور في سنتين في سنة في مش عارف ايه 18 سنة سجن ومات هو في السجن بعد أن قرأ القرآن بضعا وثمانين مرة إلى أن وصل إلى قول المولى عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ومات عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة والمولى عز وجل ينشر علم الإمام ما بين الناس في كل أقطار العالم ويصبح الإمام هو شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية حتى أن شيوخ الإسلام كثيرون لكن أنت لما تسمع كلمة شيخ الإسلام على طول يتطرق إلى ذهنك في التو واللحظة أن هو الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله عشان كده قلت وما زلت أقول هذه المقولة أن الابتلاء عملة لها وجهان عارف حضرتك الجنيه الفضة اللي عندنا في مصر لما تيجي تبص كده على الناحية دي تلاقي إيه رقم رقم الجنيه الرقم واحد الناحية الثانية تلاقي صورة فهنا وجه وهنا وجه نفس البلاء نفس الحكاية في البلاء البلاء عملة لها وجهان وجه فيه المحنة ووجه فيه المنحة مثلا اللي فقد عينيه في أحداث غزة اللي في أحداث سوريا اللي غير ذلك المحنة فين أنه فقد عينيه طبعا مش هيشوف بيهم بعد كده ودي محنة كبيرة ولذلك المولى عز وجل سمى العينين حبيبتي لأن من خلال العينين بيحب الدنيا لكن فين المنحة المنحة قول المولى عز وجل كما عند البخاري في الحديث القدسي الذي رواه البخاري قال جل وعلا من أخذت حبيبتيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة ما ينفعش يكون لي أي جزاء تاني ده إنسان اتحرم من النظر إلى الدنيا ولو أن أنا عايز أقول لك أنه الحمد لله ربنا أكرمه من النظر إلى المعاصي أكرمه بأنه ما يشوفش المعاصي ما يشوفش البلاء اللي احنا فيه شوف قد إيه ولذلك تجد أذ أزكى الناس نفوسا هم الذين فقدوا نعمة البصر ربنا سبحانه وتعالى بيعوضهم بنعمة البصيرة بيكونوا أسهل الناس في حفظ القرآن في حفظ ال- ال- المتون في حفظ النصوص الشرعية في حفظ السنة إلى غير ذلك وبيكونوا من أذكى الناس نفوسا لأن ما فيش معاصي مدخلات المعاصي إيه، ربنا يعافينا ويعافيك أكثرها تأتي من العين هو مش لا يرى لا يرى أي معصية فضل من الله سبحانه وتعالى فالمحنة فين؟ المحنة انه ما شافش انما المنحة ان ربنا عوضه بالجنة اللي فقد رجليه حصل له بعملية بتر او غير ذلك فين المحنة فقد رجليه وفين المنحة سبقته الى الجنة طيب اللي فقد اولاده اللي فقد ولد او اثنين او ثلاثة او خمسة او 11 او غير ذلك فين المحنة انه فقد اولاده وفين المنحة ثلاث حاجات عد معايا بقى رقم واحد أن المولى عز وجل يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من أخذت صفيه من أخذت صفيه يعني حبيبه حبيبه بقى ديت يعني واسع قوي بقى يعني مجال واسع ممكن يكون أمه أبوه أخوه زوجته أولاده ابن عمه صديقه حبيبه جاره خد بالك انما مش زميلته يعني يعني ايه يعني احنا بنتكلم عن ايه عن مسائل شرعيه واخد بالك من اخذته صفيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عندي الا الجنه ادي رقم واحد كلام عايز اوجه كلام شخصي لاحبابنا في في اسيوط في اهل يعني اللي, اللي مروا بهذا الحادث الاليم واحبابنا في سوريا واحبابنا في فلسطين وغزه على وجه الخصوص خد بالك من اخذت صفيه من اهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عندي جزاء عندي الا الجنه ده رقم واحد رقم اثنين ان آه، في يوم من الايام النبي عليه السلام والحديث رواه النسائي بسند صحيح كان في واحد من الصحابه كان بيقعد آه، مع النبي عليه السلام وما حدش عارف اسمه ما وردش اسمه في الروايه لكن كان ليه ابن صغير كده بيقعد يلعب كده ويدور حوالينه وحوالين النبي صلى الله عليه وسلم ففي يوم من الايام النبي بص لهذا الرجل وبص كده لبصه الحب اللي طالع من عينين لابنه فبيقول له اتحبه ف- فالرجل رد رد غريب جدا قال له أحبك الله كما أحبه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فترة الرجل ده ما بقاش يجي المسجد فالنبي سأل عنه النبي عمره ما كان ينسى حد أبدا أين فلان قال له مات ابنه يا رسول الله الذي كنت تراه يلعب حولك فراح عشان يعزيه النبي اللي مشغول بقضايا الأمة كلها راح عشان يعزيه فقال له أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله أم أنك لا تأتي بابا يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده قال له لا ينتظرني عند أبواب الجنة الثانية الثمانية أحسن يعني كان بيقول له إيه بيقول له تحب إن ابنك ده كان يعيش ويكبر كده ويترعرع شباب كده ويتجوز ويخلف ويبقى أعز الولد ولد الولد ولا يقابلك دلوقتي عند أبواب الجنة الثمانية يفتح لك الأبواب ويقول لك تخش من أنهي باب قال له لا استناني عند أبواب الجنة الثمانية دي الدنيا أصلا من فاتة يعني قال له فذلك لك فقام صحابي ربنا يجازيه عنا كل خير فسأل النبي سؤال والفايدة عدت علينا احنا قال له أله خاصة يا رسول الله أم لكلنا يعني لو هو احتسب ابنه يكون مستنيه عند أبواب الجنة الثمانية ولا كلنا لو احتسبنا برضه أولادنا هيستنونا عند أبواب الجنة الثمانية قال بل لكلكم الله دي دي الحاجة الثانية بقى ده أول حاجة أول حاجة إن ربنا سبحانه وتعالى يدخلك الجنة باحتسابك أولادك الحاجة الثانية إن إن إيه إن يتفتح لك أبواب الجنة الثمانية وابنك ياخد بإيدك ويدخلك الجنة الحاجة الثالثة كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن إن المولى عز وجل يأمر ملائكته إن هم يأخذوا أو يقبضوا روح ابن عبده المؤمن عبد من عباده المؤمنين وعنده ابن هو الوحيد فقال يقبضوا روح هذا العبد أو هذا الابن فنزلوا فقبضوا روح ابن عبد المؤمن ف- فرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وهو أعلم سبحانه وتعالى قال كيف وجدتموه قالوا وجدناه يحمدك ويسترجع يحمدك ويسترجع يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون قال جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد الله عشان كده أختم قبل الفاصل بقصة عجيبة جدا كان في واحد من سلفنا الصالح اسمه الإمام إبراهيم الحربي الإمام إبراهيم الحربي كان عنده ابن كده بلغ سن 12 سنة كان حفظ القرآن والسنة وتفقه وتعلم علما غزيرا ثم بعد ذلك مات ففرح إبراهيم الحربي بموت ابنه فرحا شديدا فتعجبوا إزاي تفرح بموت ابنك فقال لهم أخبركم نمت ليلة من الليالي فرأيت وكأن القيامة قد قامت وجاء الأطفال الصغار وفي أيديهم أكواب فيها ماء من إيه؟ من الجنة فقلت لهم اسقوني عايز أشرب اسقني يا غلام فقال له لست بأبي أنت مش أبويا عشان أسقيك قال من أنتم قال نحن أبناء نحن أبناء رجال قد متنا واحتسبونا عند الله عز وجل فنحن ننتظرهم هنا لنسقيهم في ذلك اليوم قال فتمنيت أن يموت ابني ليسقيني يوم القيامة أسأل الله عز وجل أن يربط على قلوب إخواننا في أسيوط وفي غزة وفي سوريا إنه ولي ذلك والقادر عليه فاصل قصير ونرجع لكم صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل ما نكمل حلقتنا آه بنقول في عجالة سريعة كده أسماء الفائزين في الأسبوع اللي فات في مسابقة الموسوعة الذهبية آه الأخت بسمة أحمد السيد دسوقي أعيد الاسم تاني الأخت بسمة أحمد السيد الدسوقي أو دسوقي والاسم التاني الأستاذ فادي احمد محمد كمال الاستاذ فادي احمد محمد كمال الاثنين فازوا بكل واحد بموسوعه ان شاء الله يروح يستلموها من المكتبه ان شاء الله غدا وبنقول السؤال الجديد بسرعه كده من هو القائد الذي فتح الله فتح الله على يديه مدينه القسطنطينيه وبنقول طبعا للناس اللي بتاخد الموسوعه مع الموسوعه سيدي هايت لا تحزن وابتسم الحياه عليه 10 دروس آه وكتاب روحي فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحاجه الثانيه الاخيره ان انا عايز اقول ان شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى ودي اقل هديه اقدمها لاهلي واحبابي من اهل اسيوط ان شاء الله سيتم توزيع 50 موسوعه من الموسوعه الذهبيه ان شاء الله وقف لطلبه العلم ان شاء الله هنوزعها وزعها بنفسي على طلبه العلم تكون في ميزان حسنات أطفالكم اللي ماتوا في هذا الحادث ليكون ذلك في ميزان حسناتهم إن شاء الله ففي خمسين موسوعة هتتوزع إن شاء الله وربنا يا رب يتقبل وده أقل واجب أقوم بيه مع أهلي وأحبابي من أهل أسيوط وربنا يا رب يصبركم ويثبتكم والحلقة دي أنا عاملها مخصوص عشانكم ربنا يا رب يعني يكرمكم وكنا نتمنى نقدر نقوم بأكتر من كده ربنا يا رب يجازيكم عنا كل خير نكمل مع بعض عايز أقول شوف المولى عز وجل ماذا يقول ولنبلونكم بشيء ما قالش كل البلاء بشيء حاجة بسيطة شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين شوف ونقص من الأموال والأنفس حد حبيبي يموت لي والثمرات وبشر الصابرين إيه مواصفاتهم يا رب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ثوابهم إيه يا رب قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أذكر بمناسبة هذه الآية في حديث رواه مسلم في غاية الروعة ان في يوم من الايام كانت ام سلمه رضي الله عنها وارضاها كان زوجها كانت بتحبه حب شديد جدا وهو كان بيحبها حب شديد جدا فالمهم فيعني خلاص اصبح في بدايه سكرات الموت وبعدين بدأ يوصيها بيوصيها بإيه زوجها زوجها اللي بيحبها ما قالهاش مثلا اوعى تتجوز وهي كانت لسه يعني يعني يعني ممكن تتجوز بس هو بقى زي ما بتقول ايه يعني يعني هي كبيره في السن اه بس يعني ممكن تتجوز لكن هو يعني هي مش عايزه تتجوز هي عايزه تكون يعني خلاص الزوج خلاص في الجنه فاذا بي يقول لها يا ام سلمة اذا مت فتزوجي من بعدي قالت لا افعل وهل اجد خيرا منك يا ابا سلمة قال تلك وصيتي اذا مت فتزوجي فلما مات أبو سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيعزي أم سلمة فقال لها ما من عبد يقول ما أمره الله به إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبتي في مصيبتي وأخلف له خيرا منها فقالت ومن خير من أبي سلمة ده بقى أنا هدي الدعاء ده هيجيني مين أحسن من أبو سلمة فتقدم لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وهو يقينا طبعا خير من أبي سلمة فرفضت وتقدم لها عمر بن الخطاب وهو برضه خير من أبي سلمة ورغم ذلك رفضت ثم بعد ذلك قالت ولكن النبي قدر لنا على هذا الدعاء هقوله خلاص فقالت الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها قالت فأخلف الله لي خيرا منه تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حد أحسن من النبي شوف قد إيه الإنسان لما لما يصبر ويثبت هقول لكم حاجة شخصية ويمكن ما بزهقش ان اقولها لان يعني الوفاء حلو قوي في حياه الانسان حياه المسلم لما يكون انسان وفي بيبقى حاجه جميله قوي في حياته انا لما ماتت امي الله يرحمها وانتم تعلمون جميعا مدى الصله الروحيه اللي بيني وبين امي الله يرحمها انا حسيت ان قلبي ده اتشارك نصين ولكن لازم اقول لازم اقول هذا الكلام فأول ما ماتت أمي الله يرحمها قلت الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها أقسم بالله العظيم منذ أن ماتت أمي سنة 2000 إلى يومنا هذا والله ثم والله ما في إنسان على وجه الأرض أقابله إلا لما يقول لي أمي بتحبك وبتدعي لك شوف يعني ماتت أم فعوضني الله الله عز وجل بمليون أم أدي أدي أدي بركة إن الإنسان يصبر ويحتسب فوق ده كله لما عاوز أكلم حد وأصبره وأثبته أقول له خد بالك بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البيهقي بإسناد حسن قال من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي يعني بموت النبي صلى الله عليه وسلم فإن موتي من أعظم المصائب الله أكبر يعني لما أي حد عزيز علي يموت أقول يعني على قد ما أنا حزين طبعا إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ده النبي قالها كما عند البخاري قالها في موت ابنه إبراهيم حدش في الدنيا يملك العين دي أبدا لكن لا نعترض على قدر الله سبحانه وتعالى ولا نعترض لا ولا نعترض على قضائه ولا نلطم خدا ولا نشق جيبا ولا ندعو بدعوى الجاهلية لا نرضى ونسلم بكاء ابكي إن شاء الله أنا أبكي حتى يومنا هذا على أمي الله يرحمها رحمة واسعة البكاء ده في القلب حزن في القلب لكن بدون اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى مفيش مشكله عبد الرحمن بن عوف بيقول للنبي عليه السلام أنت تفعل كذا يا رسول أنت بتبكي قال أجل تلك رحمة في قلوب العباد تلك رحمة جعلها الله في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ثم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا استشكل الأمر دوت على بعض العباد اللي كانوا عايشين في عهد الإمام ابن تيمية لما مات الف... ابن الفضيل ابن عياض اللي هو علي بن الفضيل الفضيل بن عياض بقى ايه راح لابس حله جديده كده وتعطر واتدهن كده وخرج وفرحان ومبتسم فقالوا له سبحان الله يموت ابنك وهو من انجب الابناء ثم تفرح لموته فقال أردت أن أرغم أي أنف الشيطان يعني الشيطان أراد أن هو يخليني أعترض على قضاء ربنا فأنا ما حبيتش إيه إلا إن أنا أظهر الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى فناس من أهل العلم ومن العباد راحوا سألوا الإمام ابن تيمية قالوا له أيكون الفضيل بن عياض أرضى بقضاء الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بكى والفضيل ابتسم فقال لا لا ليس الأمر هكذا وإنما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلله عز وجل على العبد في كل موطن عبودية خد بالك حينما يموت حد من أقاربي من أحبابي في الوقت ده أنا مطلوب مني نوعين من العبودية إيه هم يا جماعة الرضا والرحمة ان انا اكون راضي بقضاء الله وان انا ارحم هذا الميت فابكي وادعو له واعمل له صدقات جاريه الى غير ذلك. فهذا العبد بيقول بقى على الفضيل بن عياض هذا العبد لم يستوعب قلبه الا عبوديه واحده وهي عبوديه الرضا. خد بالك ولم يتسع قلبه الى عبوديه الرحمه في تلك اللحظه. اما النبي صلى الله عليه وسلم هو اكمل الخلق وهو افضل الخلق واعبد الخلق واتقى الناس لله سبحانه وتعالى اتسع قلبه للعبوديتين. قال صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون دي عبودية الرحمة عبودية الرحمة إن القلب عنده رقة وعنده رحمة على هذا الولد فبيبكي واخد بالك ثم تأتي عبودية الرضا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا عايز أقول أنا مش بتكلم النهاردة في حلقة خاصة عن موت النبي صلى الله عليه وسلم لكن عايز أذكرك وأذكر جميع المسلمين بأن لو كنا كلنا ابتلينا في هذا الزمان وأديكم شايفين أحوال البلد أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال مصر يا رب العالمين وأن يؤلف بين قلوب الناس في مصر يا رب العالمين لأن الأحوال احوال صعبه قوي قوي ربنا يا رب يعديها على خير يا رب ويحفظ بلدنا وان شاء الله بلدنا محفوظه ان شاء الله ومهما كانت المحن برضو انا متفائل ان شاء الله محن وهتعدي وتوابع زلزال وهتعدي وان شاء الله مصر ستصبح من افضل دول العالم ان شاء الله سبحانه وتعالى بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عاش كل المراحل عشان تكتمل فيه الاسوه والقدوه عاش الفقر والغنى والانتصار والهزيمه والشباب والكبر وعاش وخلف واتجوز وخلف ومات اولاده وعاش بعضهم ثم ماتوا وبقى بقى جد وبقى وكان ليه احفاد وشوف كل الاحوال التي تخطر على وابتلي ومرض صلى الله عليه وسلم شوف كل الأحوال اللي ممكن تخطر على قلبك اللي مر بها البشر مر بها النبي صلى الله عليه وسلم لكي تكتمل فيه الأسوة والقدوة إن أنا يوم ما اتحط في حاجة أشوف النبي عمل إيه في الموقف دوت النبي عاش اللحظة دي إزاي في لحظات الفرح النبي عمل ايه في لحظات ال- الحزن النبي عمل ايه لما اتجوز عمل ايه لما طلق حتى عمل ايه لما رجع زوجته عمل ايه لما خلف لما بقى جد كل احوال البشر مرت بها مرت بها حياة النبي صلى الله عليه واله وسلم ولد النبي يتيما النبي صلى الله عليه وسلم ابوه مات وهو حمل في بطن امه اتولد من غير اب اتولد يتيم من اول لحظه نزل الدنيا كان يتيم صلى الله عليه وسلم وكان يتمه شرفا لكل يتيم على وجه الارض الى قيام الساعه وزي ما انتم عارفين ظل عند حليمة السعدية فترة طويلة حوالي سنتين أو سنتين وشوية رضع ورجع تاني لأمه وأمه عاشت معاه لحد ما بقى عنده ست سنين خدته لزيارة هو وأم أيمن اللي هي الحاضنة بتاعته وراحوا يزوروا بعض أخواله من بني النجار وهم راجعين حست أمه بألم خدوا بالكم اللحظة العصيبة دي ده طفل صغير اتولد ملقاش أب وأمه دلوقتي عنده ست سنين وأمه معاه فجأة عند منطقة اسمها الأبواء يجي لها ألم شديد فتبتدي تتكئ على الأرض وأنا متخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيسألها مالك يا أمي ما بك يا أمي في إيه يا أمي ما فيش يعني بيسألها ال- فيكي حاجة حاسة بإيه وفجأة ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير عنده ست سنين لا يتحمل قلبه هذه المصائب طفل صغير لا يتحمل قلبه يعني قلب رقيق قلب قلب طاهر والنبي صلى الله عليه وسلم اطهر قلب في سواء في صغري او في كبري صاحب اطهر قلب في الدنيا كلها لكن قلبه الصغير ده لا يتحمل هذه المصيبه ابوه مات يعني ما شافوش وامه كمان تموت وتسيبه عنده ست سنين فتموت امه وتدفن بالابواء ثم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم الى ام ايمن اللي هي الحاضنه بتاعته ويقول لها الكلمه المشهوره اللي اللي, اللي فعلا بتشرخ القلب يقول لها يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي الله يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي والكلمة دي أنا بقولها لكل أم من أمهات المسلمين في كل بلاد العالم أنت أمي بعد أمي فماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم وكفله جده النبي عنده ست سنين جده بقى كان فرحان بيه فرحة الدنيا كلها وكان يرى فيه علامات النجابة وكان يقول لهم إن ابني هذا سيدا ابني ده هيبقى سيد هيبقى قائد هيبقى ليه شأن عظيم جدا وكان يجلسه على المكان اللي ما كانش حد يقدر في الدنيا يجلس فيه لأن كان أبو طالب كان عبد المطلب ده كان سيد أهل مكة وبعد سنتين بالظبط يموت جده فالنبي يتجدد الحزن في قلبه شوف الحزن عمال بيتجدد على قلب النبي يتولد ما يليش اب ست سنين امه تموت ثمان سنين جده يموت يكفله عمه ابو طالب وتمر الظروف والمحن اللي انتم عارفينها كلكم والصحيفة الظالمة و- ويحبسوا في شعب أبي طالب ثلاث سنين ثلاث سنين سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يأكل ورق الشجر لحد ما الدماء كانت بتنزل من شفتيه صلى الله عليه وسلم وكانت معاها الزوجة الوفية اللي هي كل ما أذكر اسمها كده على طول أتذكر الو- نعمة الوفاء أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت ممكن تقعد بره على فكرة لكن آثرت أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم تجوع معاه وتعطش معاه وتتعب معاه وتتعذب معاه زوجها حبيبها ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث سنين خرجت بعدها كانت خلاص تعبت مش قادرة تتحمل وماتت أمنا خديجة وتجددت الأحزان على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وما فيش كم شهر ويموت عمه أبو طالب اللي كان بيدافع عنه وبيدفع عنه أذى المشركين اللي ياما وقف في مواقف عظيمة جدا في دفع الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان حزنه على أبي طالب كان حزن شديد لسببين لأنه عمه اللي هو بيحبه واللي ياما دافع عنه ولأنه مات مشركا والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قاعد جنبه يقول له يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي انت اه لا صليت ولا ص- ولا صمت ولا عملت حاجه بس قول كلمه التوحيد بس اشفع لك عند ربي سبحانه وتعالى لكن حواليه شياطين الانس ابو جهل من ناحيه وعبد الله بن ابي اميه من ناحيه يقولوا له أترغب عن ملة الآباء والأجداد أبا طالب يقول لا هو على ملة عبد المطلب ويقول للنبي في الرمق الأخير يقول له والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت به عينك ومات وهو كافر وقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد نفعك عمك كثيرا ودفع عنك أذى المشركين فبما نفعته شفاعته قال سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين ويموت عمه وتموت زوجته خديجة ويتسمى العام دوت عام الحزن شوف قد ايه حزن احزان عماله بتتوالى على النبي صلى الله عليه واله وسلم وبعد ده كله يا جماعه اولاد النبي صلى الله عليه وسلم كل اولاد النبي بلا استثناء ماتوا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم سواء اولاده الذكور او الاناث الا فاطمه هي اللي ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بست شهور بالظبط ابن إبراهيم كنا لسه بنتكلم عنه من شوية النبي بكى بكاء شديد لأن ابنه ده مات وهو لسه في سن الرضاعة حتى قال النبي كما عند البخاري إن له مرضعا في الجنة تكمل رضاعته هو مات وهو لسه طفل صغير بيرضع فيكمل رضاعته في الجنة ربنا سخر له مرضعة ترضعه من أهل الجنة فبيرضع في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وتتجدد الأحزان ويموت عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد من أحب الناس إلى قلب النبي حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة أن الحزن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم خلاه يقول لئن أمكنني الله منهم لأقتلن سبعين أمام حمزة يعني قدام حمزة كده وخد بالك مش هقتل واحد بواحد أقتل سبعين شوف قد إيه سبحان الملك شوف قد ايه حزن النبي صلى الله عليه وسلم على حمزه وياتي حزنه على سعد بن معاذ حتى امنا عائشه رات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي وسمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي وكان لا ينساه ابدا في يوم من الايام بعد ما سعد بن معاذ اللي اهتز لموته عرش الرحمن سبحانه وتعالى في يوم من الايام تاتي حله من الحرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلبسها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس الحرير ولا الذهب صلى الله عليه وسلم قال هذان حل لإناث أمتي حرام على رجالها فظل الصحابة يلمسون تلك الحلة ويعجبون من لينها وجمالها قال أتعجبون من لين هذه قالوا أجل يا رسول الله قال فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذه ويحزن النبي مرة ثانية لما القواد الثلاثة اللي هم الناس من أحب الناس إلى قلبي زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب اللي هو زيد بن حارثة اللي هو كان تبناه قبل الإسلام ثم جاء بعد ذلك قول المولى عز وجل ادعوهم لآبائهم فسمي بعد ذلك بزيد بن حارثة بعد أن سمي زيد بن محمد شوف قد إيه فمات زيد بن حارثة ومات جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيحبه حب لدرجة أن جعفر لما جاء من بلاد الحبشة في وقت غزوة خيبر وكان النبي غنم غنائم عظيمة جدا في غزوة خيبر قال والله ما ما أدري بأيهما أفرح بقدوم جعفر أم بأم بأم بأم بإيه أم بغزو خيبر يعني مش عارف أفرح بأنهي أنهي فرحة غنائم خيبر العظيمة دي كلها ولا بقدوم جعفر فعدل هذا بذاك فمات جعفر قتل جعفر والنبي صلى الله عليه وسلم رأى له جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جعفر بن أبي طالب يطير بجناحيه في الجنة مع ميكائيل وجبرائيل شوف حاجة عجيبة جدا سبحان الله فيقتل زيد بن حارثة اللي هو الحب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتل جعفر بن أبي طالب جعفر الطيار الذي له ملائكة يطير بهما في الجنة مع لأن قطعت إيده اليمين وقطعت إيده اليسار ثم شق نصفين فأبدله الله بدلا من يديه بجناحين يطير بهما في جنة الرحمن كما صح الحديث ويقتل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه والنبي صلى الله عليه وسلم فوق ده كله بقى النبي نفسه مات يا جماعة صلى الله عليه وسلم وربنا قالها له واضحة إنك ميت وإنهم ميتون وقال له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت الله أكبر ويجي في يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في غرفته مسجأ مغطى وعمر بن الخطاب لم يتمالك نفسه من شدة المصيبة في ناس من الصحابة فقدوا النطق ما قدروش يتكلموا حصل لهم خرس مؤقت وفي ناس من الصحابة في واحد منهم عمي بصره مؤقتا من هول الصدمة وعمر بن الخطاب خرج عن وعيه حتى أخذ سيفه وظل يصرخ بين الناس ويقول ما مات رسول الله وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران ولا يرجعن فلا يقطعن أيدي وأرجل أناس يزعمون أنه مات ويجي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة أمنا عائشة ويجد النبي مسجا مغطى فيكشف الثوب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله في جبينه قبلة حانية ويبكي ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا أما الموت التي كتبها الله عليك فلقد ذقتها والله لا يذيقك الله موتتين أبدا يا رسول الله ثم يخرج أبو بكر بعد أن ودع حبيبه وحبيبنا أجمعين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويجد عمر في شدة الثورة فيقول اجلس يا عمر فلا يجلس عمر فإذا بأبي بكر ينادي على الناس أيها الناس فيجتمع الناس حول أبي بكر ويتركون عمر فيقول لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما جعلنا لبش وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين عزائي بقدمه النهارده لأهلي وأحبابي من أهل أسيوط الحلقة دي مخصوصة عشانهم وعزائي بقدمه لإخواننا وأحبابنا وأهلنا من أهل سوريا وعزائي بقدمه لأهلنا وأحبابنا من أهل فلسطين وأهل غزة وعزائي بقدمه لكل مسلم على وجه الأرض فقد حبيبه بقول له هذا الدرس مخصوص عزاء لمن مات له حبيب سأدعو في دقائق الفضلة في عجالة سريعة وأنتم تؤمنون اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة اللهم اربط على قلوب أهالي أسيوط يا رب العالمين اللهم اربط على قلوب أهالينا في أسيوط يا رب العالمين واربط على قلوب أهلنا في سوريا سوريا واربط على قلوب أهلنا في غزة يا رب العالمين اربط على قلوبهم جميعا وصبرهم وأجر عليهم الثواب الذي لا يخطر على قلب بشر يا رب العالمين واجمعهم بأحبابهم الذين ماتوا واجمعهم بهم في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب ألف بين قلوب المصريين يا رب ألف بين بين قلوب المسلمين يا رب آمنا في أوطاننا يا رب آمنا في أوطاننا وأحسن ختامنا جميعا يا رب العالمين اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واجمعنا مع النبي وأحبابه وأصحابه في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته